السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج الطيب نسمات الصائمين. الحقيقة آه، بالأمس لما كان الحوار يدور حول لماذا آه، تعصي ربك؟ وأردت أن أفتح الباب فقط في مسألة المعصية من حيث تعريف المعصية ما هي المعصية وما هي الأضرار التي تعود على الإنسان من خلال المعصية الحقيقة أنا قلت أني هنختصر الموضوع اختصارا على مدار الدقائق التي نحكيها آه، وهو فتح باب فقط لهذا الموضوع وكل حلقة من حلقات هذا البرنامج هو هي عنوان لبرنامج كامل أو لحلقات متوالية يعني كانت هذه الفكرة آه، ولكن آه، آه، كثير من الناس يعني اتصلوا بي وحدثوني أن أكمل موضوع المعصية ولكن الحقيقة هي كانت في نقطة مهمة جدا في المعصية أنا أثرتها في حلقة الأمس ولكني لم آه، تتاح لي الفرصة لشرحها لضيق وقت البرنامج وهي لماذا قدر الله عز وجل المعصية ليه ربنا سبحانه وتعالى قدر المعصية ايه السبب ان تكون هناك معصية ليه ما كانش ما فيش معصية وكانت الناس كلها دخلت الجنة وكان الحياة بقت جميلة وحلوة وخلاص والموضوع انتهى على كده ليه يبقى في معصية وهذه المعصية لا شك أنها جاءت بقدر الله عز وجل لأنه ليس هناك شيء يقع في الكون إلا بقدر الله عز وجل يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق المعصية ليه أو قدر المعصية ليه إيه السبب هي دي يمكن آه، نقطة مهمة جدا في موضوع المعصية وأنا ما زلت بقول إن موضوع المعصية موضوع طويل جدا وهو ربما يكون عنوان آه، لبرنامج أو لحلقات متوالية نحكي فيها هذا الكلام باستفاضة وباتساع شديد عشان خاطر نقعد نضرب مثال على كل نقطة من هذه النقاط التي نتناولها في المعصية لأن هو موضوع يمسنا كلنا ليه؟ لأن آه، المعصية بتعمل مشاكل كتير في قلب الإنسان اولا المعصيه تنكس القلب يعني بتقلبه بتخليه ما يعني يبقى يطمئن الى ما يضره ولا يطمئن الى ما يصلحه لان المعصيه بتذهب الحياء من الانسان يبقى واحد ما عندوش خجل ما عندوش كسوف ما عندوش حياء آه، لان المعصيه كمان بتزيل عافيه الابدان يعني النهارده بنقول كثرت الامراض وانتشرت هذه الامراض التي كثرت وانتشرت كان اكثرها بسبب المعصيه في الحديث قال النبي عليه الصلاه والسلام يا معشر المهاجرين خصال خمس في خمس خصال آه، اعوذ بالله ان تدركهن الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله ان يدرك الانصار او الصحابه رضوان الله عليهم مثل هذه الخصال قال أولى هذه الخصال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا شوف شوف دي واحدة بس أنا مش هقول كل الخمسة لكن هقول النقطة دي اللي أنا بدلل بيها على على إيه؟ على أن المعصية سبب من أسباب زوال عافية الأبدان إن أنت يبقى آه، بدنك آه، في آه، إزالة العافية إن في مرض إن في كلام من هذا القبيل آه، دي دي دي, دي, دي بسبب المعصية لم تظهر الفاحشة ويقصد الرسول صلى الله عليه وسلم بالفاحشة الزنا في قوم حتى يعلنوا بها لأن آه، آه، آه، وقوع الفاحشة لكن بدون إعلان ده معناه إن لسه في باقي جزئية حياء موجودة خلي بالك لكن إذا حصل إعلان حصل حرب على الله عز وجل كأن الإنسان بيحارب ربنا كأن الإنسان بيجهر بالمعصية وهو لا يخاف من الله سبحانه وتعالى ولا يخشى الله عز وجل فعشان كده جه الحديث لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولذلك تعجب أنت الآن من الأمراض التي لم تكن موجودة في الأمم التي كانت قبل ولا في الناس الذين كانوا من الزمن الماضي تعجب حينما تسمع أن هناك أمراض خطيرة لا علاج لها وأن علاجها أصبح شيء صعب بل هو مستحيل مع كل هذا التقدم ومع ومع ومع ولكن ما زال هناك خطورة شديدة جدا في معالجة على البدن في معالجة بعض الأمراض يعني قد يبتلى الإنسان بنوع من المرض فيحتاج أن يأخذ شيء من أنو- نوع من أنواع الأدوية يؤثر على بعض وظائف الجسد أو بعض وظائف ال- آه، الأجهزة الأخرى في جسد الإنسان فكأن هذا الدواء مع أنه يزيل عنك آثار مرض من الأمراض إلا أنه يضيف إليك زوال عافية من بدنك خلي بالك من الحتة دي إيه السبب؟ المعصية كمان المعصية بتضيع الأمن والأمان اللي الإنسان بيشعره فالإنسان يعيش في وطنه ولا يحس ولا يستشعر بالأمن ولا بالأمان وهذا ليس عيب مثلا الجيران أو المسؤولين أو غيره إنما هذا عيب المعصية المعصية بتعمل كده ولذلك لو تأملت الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبين فيها القرية التي آه، كانت آمنة مطمئنة يقول ربنا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يعني الوضع ال- ال- الح- وضعها وضع ممتاز جدا وضع جيد جدا ومحترم جدا ولكن هذه القرية ولا يقصد بها قرية معينة من القرى وإنما يطلق تطلق لفظة القرية في هذه الآية ويراد بها آه، مدينة أو دولة أو قطر كبير لا يراد به قرية يعني بلد صغيرة بيقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون شوف خطورة المعصية شوف خطورة المعصية قد إيه أنا لسه ما قلتش ليه ربنا قدرها لك هتعجب لما تسمع ليه ربنا قدر المعصية بس خليني آه، أكمل معاك شوية برضو الآثار أو ال- أو الأضرار التي تعود عليك وعلى الأمة وعلى المجتمع بسبب المعصية لأن أنا شايف إنها من الأهمية بمكان ما دمت أنا أفردت حلقة ثانية تالية للحلقة الأولى فيبقى لازم نكمل الحوار اللي ما قدرناش نكمله فيما مضى وإن كان برضو ما زال لهذا الكلام بقايا طويلة وشرح طويل لكن خليني أوضح هذه النقاط آه، آه، آه، فال- فال- فالمعصية بتجيب امراض ما كانتش موجوده قبل كده المعصيه بتزيل عافيه الابدان المعصيه بتزيل نعمه الامن والامان شوف ربنا بيقول بيقول فاذاقها الله لباس الجوع والخوف و- ولما يقول لباس الجوع والخوف بيخليك تفكر هو الجوع ده لباس زي بنلبسه احنا هو الخوف ده زي احنا بنلبسه لا الجوع شعور داخلي اللي بيحس بيه المخ لما المعدة بتتفرغ من الطعام بتدي إشارة للمخ إن أنا خلاص ما ما فيش طعام أهضمه فيبدا المخ يديك اشاره انت جعان انت جعان انت جعان انت جعان انت جعان فده موضوع داخلي مش ظاهر عليك مفيش واحد بيجيب اكل ويلبسه او يتدرى فيه او يحط اكل كده عشان يداريه من البرد او من الحر مفيش كلام من ده والانسان لما بيبقى خايف الخوف ده بيبقى حاجه جواه جوه قلبه كامنه في داخله وهذا القلب في داخل الانسان وهذا الخوف يطرأ على هذا القلب في داخل الانسان ولكن مفيش واحد بيلبس الخوف لكن القرآن الكريم قال لباس الجوع والخوف وده معنى يديك معنى جميل قوي ان انت عارف لما يكون واحد خايف وهيمشي في طريق فبيبدأ يعمل ايه يتحصن بمجموعة من الناس وهو في قلب الناس دي متحصن بيها لكنه برضه خايف لان الخوف شعور جواه المفروض هو متحصن بجماعه لما يمشي ما يبقاش خايف لكن لا برضه خايف إيه، لما يكون في مكان ممكن يعمله يعمل نفسه برج كده من حديد سياره ضد مش عارف الرصاص وبالرغم من ذلك الخوف موجود لماذا لان الذي يضع هذا الخوف في القلب هو الله والسبب في وضع الخوف في قلب الانسان هو المعصيه معصية الإنسان لله سبحانه وتعالى لما الإنسان بيعصي ربه بيجي الخوف في قلبه فأنت عمرك ما تبقى آمن ولا مطمئن إلا إذا كان مفيش في حياتك معصية تحس إنك قوي وإنك آمن وإنك عندك أمن لكن إذا جت المعصية في حياتك تشعر بالخوف وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون خلي بالك إذا المعصية خطر خطر داهم عليك تؤثر على قلبك تؤثر على نفسك تؤثر على حيائك تؤثر على آآ آآ على على بدنك على عافيتك تؤثر على صحتك آآ تؤثر على أمنك تؤثر على أمانك شوف كل الكلام ده بيحصل بهذه الصورة وبهذه الكيفية بسبب المعصية السؤال اللي بتدور عليه حلقة اليوم لماذا قدر الله المعصية هقول لك ان المعصية دي قدرت مش هتتصور انا هقول ايه او مش هتتخيل ان تقدير المعصية من الله كان له حكمة بالغة في حكمة من التقدير لأن الله سبحانه وتعالى إذا قدر أمرا فلا بد أن يكون لهذا الأمر من حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى قد تظهر للمقربين وقد لا تظهر خلي بالك من دي فهنا ما دام في تقدير للمعصية فأكيد ما دام في تقدير يبقى في حكمة فمن حكمة تقدير المعصية هو أن يتمكن العبد من تحقيق العبودية الكاملة لله عز وجل إن الإنسان يتحقق خد بالك من الكلام ده لأنه غريب قوي يتحقق من كمال العبودية لله إزاي؟ دايما الإنسان في علاقته بربنا سبحانه وتعالى علاقة حب يعني هو بيحب ربنا سبحانه وتعالى فهذا الحب يحتاج بين الحين والآخر إلى من ينشطه يبقى في تنشيط فاللي يزود الحب إيه؟ الشعور بالذل والشعور بالانكسار لله عز وجل إيه اللي يعمل عندك انكسار؟ إيه اللي يخليك منكسر وأنت في جنب الله؟ إذا وقعت في معصية الله عز وجل لو خالفت في حاجة ترجع تعتذر وترجع بقى بقوة وترجع تستغفر وترجع تسجد وترجع تعيط وتلاقي بقى عندك شعور تاني مختلف عما كان قبل المعصية ولذلك في الحديث لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم شوف خد بالك ايه الفكرة من كده ان دي بتعمل تنشيط للعلاقة بين العبد وبين الله المعصية لما الإنسان بيعملها او بيقع فيها لان حتما لازم هتقع في معصيه وخلي بالك انا قلت ايه المعصيه احسن حد يفكر ان مقصودي بالمعصيه هي الفاحشه والزنا والسرقه والكلام ده وبس لا المعصيه حاجه من اتنين اما ان تخالف امر الله بتحويل الامر الى نهي والنهي الى امر ودي شرحتها او بعدم الانقياد لله رب العالمين واحد مثلا فاته صلاه الفجر فقعد يعني أنب نفسه واحد مثلا هو في الطريق مثلا وقعت نظره وقعت عينه على معصية فطول في النظرة فيرجع يعتذر ويرجع يتأسف ويرجع هو ساجد كده يستحي من الله سبحانه وتعالى فأحيانا المعصية تورث في, في الإنسان ما يدفعه إلى العزة والكرامة إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر إلى الانكسار بين يدي الله عز وجل أحيانا المعصية تورث كسر النفس من الكبر أو كسر النفس من الغرور إزاي؟ يجي واحد مثلا يحس إن هو بقى إيه قاعد يقيم الليل ويصلي كل قبل كل صلاة ويصوم الاثنين والخميس و13 و14 و15 من كل شهر وقاعد مش عارف يعمل ايه وقاعد يتصدق ويصل رحمه وبر والديه وبيعمل الحاجات دي كلها فيجي بقى نفسه كده يجي لها غرور ويحس ان هو ايه ان هو يعني آآ آآ بيعمل حاجه وان هو خلاص بقى يعني العمل بتاعه ده ممكن يدخله الجنه والموضوع بقى خلاص وانه خلاص ما ما يعني ده بيعمل حاجه كويسه لربنا وبيعمل حاجه كويسه من اجل الدين وخلاص حس بقى ان هو حاجه حلوه بقى فيقوم يجي يتكعبل في معصيه فالمعصيه دي تورثه انكسار فترجعه يحس انه برضه مقصر وهنا نفهم معنى حديث النبي عليه الصلاه والسلام لن يدخل احدكم عمله الجنه مفيش واحد عمله هيدخله الجنه وفي الحديث قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل شوف شوف خد بالك يعني حتى حتى النبي عليه الصلاة والسلام العمل ما يدخله الجنة ده معناه إيه؟ ده معناه إن الإنسان ما ينفعش يوصل للغرور كل ما يعمل أعمال يقول لسه يقول أنا لسه شوية لسه شوية إحنا لسه ما خلصناش أنا لسه ما ك... يعني ما ما عملتش كتير أنا لسه عندي تقصير في حق الله ربنا أنعم علي بنعم كثيرة هذه النعم الكثيرة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علي محتاجة مني أكتر وأكتر وأكتر والمعنى ده تفهمه بعمق قوي لما النبي عليه الصلاة والسلام يسجد وبعدين يطول السجود قوي والسيدة عائشة تقول له يعني أنا افتكرتك قبضت فإيه ده؟ إيه السجود كل ده؟ أوليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ انت مش محتاج الاعمال دي فشوف رد النبي عليه الصلاه والسلام يقول لها افلا اكون عبدا شكورا انت فاهم يعني ايه الجمله دي يعني بيقول لها اني اذا كان الله عز وجل اذا كان الله عز وجل قد من علي بان غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تاخر فان هذا الغفران ما تقدم من الذنب وما تأخر يحتاج إلى شكر الكلام ده محتاج إلى إيه؟ إلى شكر وأنا مش قادر أدي كل الشكر ده ولذلك في, في الآيات إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا شوف بقى المعنى تعميقه يبقى انا عندي تقدير المعصيه اللي ربنا قدرها عشان تعينك على تحقيق كمال العبوديه لله تبارك وتعالى وكمال العبوديه لا يتاتى الا اذا كان الانسان يشعر بالذل ويشعر بالانكسار ويشعر بالحب لله رب العالمين يبقى في اندماجيه بين كل الكلام ده عشان الاندماجيه دي تستمر محتاجين يحصل شويه انكسار احيانا طيب ساعات تقدير المعصية بيكون بسبب تاني ان يبين كرامة من كرامات الإنسان ويبين امر من امور انسان يعني ممكن انسان يعصي معصيه ويقع فيها وتظهر له كرامه من الكرامات اذا تعرفون قصه جريج لما كان رجل عابد ويتعبد وبعدين كل ما يجي يقبل على صلاته امه تيجي تناديله فتقول له يا جريج فما يردش عليها فتسيبه وتمشي فهو لما يجي امه تنده ويسمع نداها واستغاثتها فيقول اللهم صلاتي وامي طب اعمل ايه اكمل الصلاه ولا اروح لامي فيقوم مكمل الصلاه مره في مره في مره فهي الست يعني اتضايقت قوي من اللي بيحصل فقالت له خلاص اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الممسات اللي هم العاهرات الزانيات وقد كان آه، سلطت عليه امراه آه، باغي يعني آه، من اهل البغي في إس- بني اسرائيل وقالت لهم انا ممكن اعمل اي حاجه مع الشخص ده فطلعت له وحاولت ان تغريه بصوره او باخرى فطبعا ما ما امكنها ذلك فنزلت وجابت واحد راعي ومكنته منه وبعد كده لما مكنته آه، ولدت ولد بعدين قالوا قالت لهم ده ابن فلان اللي هو ال- ال- الراهب فجم الناس عشان يكسروا الصومعه بتاعته ويقتلوه فراح توضى وصلى وجاب الغلام وقال له ايه من ربك فقال ها من ابوك قال ابي هو الراعي فهنا اظهرت له كرامه من الكرامات اذا تقدير المعصيه قد يكون لاظهار كرامه من الكرامات قد يكون لتحقيق معنى العبوديه قد يكون لامور كثيره جدا لعلنا ان شاء الله نتناولها حينما آه، آه، نحاول او نفكر في بدء برنامج نحكي فيه عن المعصيه واثارها في كل هذه الاحوال حتى القاكم في الحلقه القادمه استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته